النجوم وهاجت شجوني وعم الظلام وأضمت بأرجاء قلبي السموم وهاجت شجوني وعم الظلام وأضمت بأرجاء قلبي السموم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يا صاحب الهم إن الهم منفرد يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تفزعن فإن الكافي الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله مشاهدينا الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الأمن والأمان أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام مع الصابرين مع الصابرين هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حلقة خاصة مشاهدينا الكرام خرجنا من استوديو قناة الرحمة ونزلنا إلى أرض الواقع نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن الصبر ومع من؟ مع الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون لماذا مشاهدينا الكرام مع الصابرين؟ ولماذا نتكلم عن الصبر؟ ولماذا نتكلم عن الابتلاء؟ لماذا؟ لأن أولى القرآن الكريم الصبر عناية فائقة لما له من قيمة كبيرة دينية وخلقية فليس من الفضائل الثانوية أو المكملة بل هو ضرورة لازمة للإنسان ليرقى ماديا ومعنويا ويسعد فرديا واجتماعيا فلا ينتصر دين ولا تنهض دنيا إلا بالصبر فالصبر ضرورة دنيوية كما هو ضرورة دينية فلا نجاح في الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر مشاهدينا الكرام مع الصابرين يسعدنا في هذه الحلقة الخاصة يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في لقاء اليوم أولا فضيلة الأستاذ الشيخ مقدام الحضري الداعية الإسلامي أهلا وسهلا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الصابرين وأن يجعلنا جميعا من الشاكرين اللهم أمين اللهم أمين هبدأ مع حضرتك فضيلة الشيخ مباشرة نحن نتكلم عن الصبر ومع الصابرين وانا بنوه لحضراتكم مشاهدينا الكرام انا بتمنى ان حضراتكم تنتظروا معانا قليلا احنا هنتكلم الان باذن الله تبارك وتعالى مع فضيله الشيخ مقدام عن الصبر وضروره الصبر والابتلاء والى غير ذلك من امور ثم هيبقى معانا مفاجاه احنا بنتكلم عن الصبر نريد ان نتكلم من خلال الواقع نريد ان نتكلم من خلال الواقع الحياه هنلاقي وهنشوف مع بعض الكلام ده باذن الله تبارك وتعالى ولكن انا بتمنى ان الكل ينتبه لحلقه اليوم لان حلقه النهارده مشاهدينا الكرام فيها دروس كتيره فيها رساله لصاحب المال فيها رساله لصاحب الصحه فيها رسالة لصاحب الجاه فيها رسالة لصاحب السلطان فيها رسالة لمن يتصور في نفسه انه بماله وانه بمنصبه وانه بجاهه هو ملك الدنيا هنروح مع بعض مشاهدينا الكرام مع فضيله الشيخ مقدام ضرورة الصبر في البداية نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين ونسأل الله تبارك وتعالى اللهم أمين أن يرزقنا جميعا الصبر والرضا والشكر إنه ولي ذلك والقادر عليه آمين الصبر ضرورة نعم نعم كما قلت والذي لا يتحلى بالصبر لن يحيا سعيدا ولن يموت سعيدا وبالتالي والعياذ بالله قد يبعث أيضا شقيا فالسعادة متعلقة بالصبر والصبر حتمي من لم يصبر ويتصبر يضيع في هذه الحياة ويشقى كما أشرت لأن الصبر سنة من سنن الله عز وجل في كونه الابتلاء سنة من سنن الله عز وجل في كونه ويقابلها الصبر نعم فالابتلاء لابد منه أمر محتوم إن لم نتلقاه بالصبر وبالصبر الجميل أو على الأقل بالصبر نعم ضعنا وفشلنا وحدث الرسوب والسقوط في هذا الابتلاء والخسران في الدنيا والآخرة نعم فلا بد من الصبر فهو يعني ملح هذه الحياة وهو سكر هذه الحياة وبالصبر بإذن الله تعالى يصنع من الليمونة المرة شرابا حلوا عذبا بدل ما كانت ليمونة مرة بقت ليموناتا هذا تنشرب وتنعش وهي هي نعم.
لكن وضع عليها شيء يسمى الصبر نعم وصدق الشاعر عندما قال إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه فلا بد من الصبر والصبر أنواع وأشكال وألوان كما سنتعرض لها بإذن الله تعالى و- الله تبارك وتعالى قال ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين.
نعم.
عايز يعني نلفت النظر الشيخ مقدام الى مساله الصبر على بلاء الدنيا.
نعم الدنيا ما خلقنا فيها إلا لنبتلى ومن خلال الابتلاء تظهر معادن الناس ويظهر در- تظهر درجات العبودية وبقدر عبودية العبد لله عز وجل بقدر ما يزداد البلاء ويزداد الابتلاء ولذلك لنا أن نقول بحق أن أشد الناس وأكثر الناس من خلق الله عز وجل جميعا ابتلاء هو سيد الخلق صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم.
وإذا نظرنا نظرة سريعة جدا مثلا في الإسراء والمعراج رفعة عالية جدا هذه الرفعة هذا الإسراء هذا المعراج هذا العلو ما أتى إلا بعد يعني مرحلة مكية يعني تشيب لها الولدان حدث فيها ما جاء في الآية الخوف أو أي خوف الجوع وأي جوع يكفي ما حدث في الشعب كانوا يأكلون أوراق الشجر صلى الله عليه وسلم وأي جوع النبي يربط الحجرين حجرين في بطنه صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال وليوقد في بيته نار من منا يطيق هذا صلى الله عليه وسلم صيام الوصال إلى آخره ونقص من الأموال حدث والثمرات حدث والأنفس معذرة حدث والثمرات حدث نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل أولاده يعتف لهم بيده صلى الله عليه وسلم والباقي يعني السيدة فاطمة فقط ونعيت له أيضا الناس تكون أول الناس لحاقا به صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام.
فهذه حقيقة مؤكدة لا بد في هذه الدنيا من الابتلاء ولا بد من الصبر على هذا الابتلاء بشتى أنواعه وهذا الابتلاء محتوم كما أشرنا فلا بد أن يكون الصبر معه ليحليه ويجمله وهو أمر الله عز وجل لرسوله فاصبر صبرا جميلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وما أجمل ما قاله الإمام أحمد رحمه الله نظرت في القرآن الكريم فوجدت الصبر فيه أكثر من تسعين موضعا الله الله أكثر من تسعين موضع كلها ثناء على الصابرين مدح للصابرين أجر عظيم بشرى للصابرين أنا الإنسان حسسنك فضل الشيخ مقدام نعم.
مشاهدينا الكرام يعني تعالوا نقرب مع بعض من خلال ال- الواقع من خلال النماذج العمليه من خلال احنا حلقه اليوم مع الصابرين فانا اكرر بنقول ان حلقه اليوم بنوجهها لمن؟ نوجهها لكل صاحب مال، لكل صاحب جاه، لكل صاحب سلطان، لكل شاب، لكل فتاه، لكل من هو بعيد عن الله أقول للجميع انتبه وتذكر مسألة الصبر وتذكر الابتلاء وتذكر عظم الملك سبحانه وتعالى والثواب العظيم الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لمن يصبر على ابتلاء الله تبارك وتعالى مشاهدينا الكرام فاصل ونعود مع الصبر أنا الإنسان في قلبي جراحاتي أنا الطير الذي يشدو أهلا بكم مشاهدينا الكرام أجدد التحية والترحيب بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنجدد التحية والترحيب بفضيلة الأستاذ الشيخ مقدام الحضر أنش مقدام آه، احنا انضم لينا مشاهدينا الكرام او احنا اللي انضمينا قالوا اللي احنا جايين علشان ال- آه، بنتكلم مع الصابرين النموذج العملي النموذج الواقعي النموذج اللي احنا آه، كلنا مشاهدينا الكرام يعني هناخد دروس كتيره جدا زي ما انا قلت احنا عايزين ناخد يبقى وقفه مع النفس بنتكلم عن الصبر بنتكلم عن النماذج العمليه ال- ال- اللي صبروا على آه، ابتلاء الله تبارك وتعالى واللي مع هذا الابتلاء قالوا الحمد لله رب العالمين قالوا راضيين بقضاء الله سبحانه وتعالى راضيين بقدر الله سبحانه وتعالى احنا معانا الحاج محمد آه، م- مشاهدينا الكرام الحاج محمد هنتعرف على قصته وعلى حكايته وعلى قصة ال- المرض بتاعته والدروس اللي هناخدها بإذن الله تبارك وتعالى هيبقى في حوار كده قاعدة طبيعية جدا جدا مع الشيخ مقدام والحاج محمد احنا في البداية كده هنرحب بيه اهلا يا حاج محمد اهلا يا مشايخ ونورتوني واحلى ما نبدا به وذكر الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم
قول لي كده يا حاج محمد في البداية كده قصتك مع الفضل اللي ربنا اداهولك
قصتي مع المرض المرض هو انا ما بعتبروش حاجه اسمها مرض انا بعتبره نعمه من الله أنا بعتبره نعمة من الله. أنا بعتبره نعمة من الله. لأن أنا دلوقتي نايم بقالي 55 سنة من سنة 60 من سنة 60 على نفس المكان ما يسبقهم سبع سنين في أكبر مستشفيات القاهرة فأني متخيل ان انا مش حكايه مرض ان انا حكايه ده حاجه انعم عليها بها ربنا نعمه كبيره جدا لاني عرفت ما كنت لا, لا يمكن إني عرفت وانا سليم وما كان دلوقتي الا اني قناه الرحمه قناه الرحمه بح- ب- ب- زارتني مرتين كده برنامج مجلس الرحمة هو بيعلن رحمة ومعانا الشيخ المقدام الحضري يعني كان ايه وراني دولي اذا كانش ده من نعم ربنا عليا و- وبيوصلني حاجات كتير قوي قوي من اللي انا كنت بتمناه واما رحلة المرض بقى يعني كانت بسيطة و- ومشيت بقى كتير في اكبر مستشفيات القاهرة رحت القصر العيني القديم اللي هو مستشفى الملل الجامعي وقعدت سنة في مستشفى جراحة العظام في حلوان وقعدت في مستشفى أبو الرش أربع سنين وفي نهاية المشوار استقريت هنا في بلدي كفر صرناجي مركز متغامر محافظة الدقهلية من سنة تسعة وخمسين وأنا في قريتي هنا كفر صرناجي ويعني بيدخل عليا ناس آه، علماء وناس آه، من القرية و- اتعلمت حاجات كتير قوي ما كنتش أعرف أي حاجة عنها قبل كده يعني ما كانش لي أي تعليم أنا خدت ثلاث شهور آه، آه، قسم ليلي اللي هم بيقولوا عليهم نحو 100 دلوقتي فدول علموني حاجات كتير و... ونوع- والنعمة الكبيرة بقى اللي أنا يعني أنا عليا ربنا به إن يعني الفترة الطويلة دي بقى هي مش طول طول مرض ده هي طول صبر والصبر علمني إن أنا تعودت على إني لولا الصبر ما كنتش عرفت أوصل لهذا اللحظة اللي أنا فيها دي لحظة سعيدة هي أفاضل مشايخ قناة الرحمة
قول لي كده يا حاج محمد سبب التعب في البداية ايه؟
بالتعب هو كان شوية في المطرزم يعني رجلي اليمين لا مؤاخذة وجعتني أقف عليها تحمر وتورم وتوت- وتوجعني لما أريحها يعني طول الليل أصبح يا الصبح أمشي كويس فاستمرت على كده لما إيه ما كنتش قادر أمشي عليها خالص رحت هنا مستشفيات متغمر وزفت هنا الأول وعلى فكرة اللي مستشفى متغامر ومستشفى زفت عملوه لي في البداية هو اللي أسسة الطب في القاهرة عملوه لي في النهاية بدون إشاعات وبدون تحاليل مدير مستشفى متغمر كانت اسمها الأميري في الخمسينات كده كان اسمها الأ- مستشفى الأمير هي الآن مستشفى المركزي المتغامر وأيضا مستشفى زفت المركزي كانت الأميري برضه مدير المست... كان الدكاتره اللي في الولايه الخارجيه نفسهم منتهى ال- ال- ال- العظمه مدير ال- دكتور المست... العياده الخارجيه الحاله يعني صعبه قدامه انا حولنا على مدير المستشفى مدير المستشفى بص بعينه بس لا اشاعه ولا تحاليل قال لازم لي جيبس حط لي رجلي في الجيبس بعد كده رحت آه، من متغامره برضه انا فقت من الجبس وفكته بايدي ورجلي تعبانه زي ما هي رجعت مستشفى زفت من متغامره بزفت اللي عمله مدير مستشفى متغامر هو اللي عمله مدير مستشفى زفت يا دوب يبص على رجلي يعرف اللي فيها على طول لما آه، هما بقى يحطوني بجبس وانا مش عارف الجبس دي هي رجلي مكسوره بجبسوني ومش عارف وهو مفك الجبس بايد فلما التعب استمر معايا آه، اخويا الكبير وداني مصر عند ولاد خالتي لفوا بيا على اكبر دكاتره في مصر كل ارائهم ان رجلي تتحط في جيبس من الدكاتره الخ- الخ- اللي في الهل- الهلال الخارجيه لمستشفى القصر العين لمستشفى ابو الريش لحلوان كله حاطين رجلي في جيبس عرفت ان مدير مستشفى متغامر ومدير مستشفى زفتي كانوا ده بتوع القاهره حطوا لي رجل الجنس بعد ايه؟ بعد تحاليل واشاعات وحاجات طويله. هنا بقى مدير المستشفى يبص على رجلي وانا على كتف اخوي كبير يقوم كاتب على جبس على طول. ووجدوا ان حالتي عايزه بحث بقى، عايزه تحاليل واشاعات. حولوني على مستشفى ابو الريش لان حاج محمد عفوا يعني رحله رحله كبيره مع مساله التعب ومساله المرض انا عايز اسالك سؤال وت- وتجيبني عليه بكل صراحه وتدي لي النصيحه لكل اللي بيتابعنا في شتى انحاء المعموره ما جالكش لحظه كده ان انت قلت ليه يا رب كده اشمعنى انا يا رب
يعني معنى كده لحظه ياس يعني.
اه لا فالحمد لله الكلام ده هو في السنة اللي هي من آه، من 59 ل 60 وفعلا آه، لغاية ما المفاصل كلها توقفت كان رجل اليمين بس هي اللي موضوع الجبس والكلام ده كله ده كان في رجل اليمين ولما قطعت العلاج اللي هو كان آه، يعني محل على المرض ده بدأت مفاصل كلها تتوقف واقول اه واقول روحوا يا هو لا مؤاخذه والم يعني بقى وما مش مش طايقه فلحد ما فصل ما توقفت كلها الالم راح وما عادش يعني آه، حاسس ب- بحرقان الم ولا حاجه ف فترة برضه خدت لي سنتين ثلاثة في يأس و... يأس ايه من شدة المرض بس انما اني وبرضه لغاية من ستين لسبعين من سنة 60 لسنة 70 أنا كنت بيأس زي ما فضلتك بتقول لأني ما كنتش أعرف حاجة من سنة 69 ربنا أنعم عليا بجهاز راديو جهاز شعبي راديو كده كان راديو خشب إيه ما كنتش أعرف حاجة بقى لا في كهرباء في البلد ولا حد بيدخل عليا يعني لسه برضه حتى العلماء ما كانوش ظهروا قدامي فبقيت أ- مش اشمعنى يا رب بقيت اقول اه يا لو يا رب خدني ومش عارف ايه ما معلش اخطأت في الان دي اول عشر سنين دولي في ال- في الالفاظ يعني فبعد كده لما ربنا من عليا بجهاز الرجل هو وسمعت البرامج الله إيه اول حاجه البرامج الدينيه كان في برنامج إيه على محطه القران اسمه بريد الاسلام وناس تبعت رسائل وال... والعلماء يردوا عليهم بدأت أعرف بقى و... وأسمع القرآن طبعا ما كنتش حاجة بسمعها قبل كده أسمع القرآن بصورة منتظمة قرآن الصباح الساعة 6 قرآن السهرة الساعة 8 آه، قرآن على محطة صوت العرب مثلا آه، 8 ل آه، إلى إلى إلى كيل. يعني كنت متابع كل إيه أتعلم بقى شوية من كلمات الله سبحانه وتعالى انت معرفت يا حاج محمد ان ده فضل ونعمه وكرم من الله تبارك وتعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا صح كده طب انا عايز الشيخ مقدام يعني انا عايز حضرتك تعلق لنا على النموذج الحاج محمد في البدايه احنا ماشيين واحده واحده عشان برضو اللي بنتكلم مساله ان ممكن نا- واحد آه، يعني ربنا آه، يعني ابتلاه بشيء ليه يا رب اشمعنى انا طب اخويا ما هو آه، يعني انا بصلي وعارفك يا رب وقريب منك يا رب وانا آه، تم ابتلائي بشيء وخ- وهكذا شيخ مقدام عايز حضرتك تعلق لنا على الكلام في البدايه نعم بارك الله فيكم والله يعني طبعا آه، لا أستطيع أن أعبر عن يعني ما يدور بخلجات نفسي وأنا أمام هذا الكم من الصبر والرضا وأن يبدأ الحج محمد بإن ما فيه نعمة دي شيء عظيم جدا ولكن نتوقف عند نقطة في غاية الخطورة يعني لازم ننقلها لإخواننا المشاهدين وإخواننا المبتلين والصابرين وهي نقطة أنه قبل ما يع- ما يعرف الدين وقبل ما يتعرف على العلماء ويسمع المشايخ وقبل ما يسمع القرآن فعلا كان بيصاب بجزع لكن بعد ما بدأ يكون مع الله سبحانه وتعالى وبدأ يسمع القرآن الكريم أصبح هذا هو البلسم أصبح يرى أن ما فيه نعمة وفضل هو النعمة وفضل من الله اللي هي المدة الطويلة جدا لكن بدأت بعد معرفة الله ولذلك ده تنبيه أو نداء بقى يعني بنقول أن لا يمكن بحال أن العبد يسعد إلا وهو مع الله حتى لو كان في إيه فعلا ومن يعذ بك لن يشقى إلى الأبد وأدي سيدنا زكريا آه، ولم أكن بدعائك رب شقي لم أكن شقي ما دمت أدعوك الإنسان الموصول بالله عز وجل لن يشقى أبدا أبدا أبدا وما أجمل هذا الشاعر الذي يقول تحلو مرارة عيش في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك ولا أطيق سخطا على عيش من الرغد مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي هو انشغل بالله و- وأصبح موصول بالله فبقى سعيد وبقى يقول نكت وفوازير ويضحك ويضحك اللي حواليه والناس تأتي إليه تز- تزال همومها بجوار صاحب الهم ال- العظيم اللي هو فيه لكن ليه السبب ان هو فعلا عرف الله عرف الله. عرف الله. يعني أهم نصيحة وأكبر نصيحة فعلا لنا جميعا أن الإنسان ي- يكون موصول بالله يكون عائد بالله لائذ بالله مستجير بالله سبحانه وتعالى في أي حالة بقى كان فيها سراء ضراء إن شاء الله هو سعيد هو سعيد بإذن الله تبارك وتعالى فدي وقفة مهمة جدا جدا الحاج محمد يفصل بها هذين المرحلتين في حياته مرحلة السؤال طرح السؤال اللي طرحه الأستاذ ملهم سؤال خطير جدا ما أصبتش بيأس ما تعبش قال لا لما كنت مش مع الله أول ما كنت مع الله سمع راديو بس الله أكبر سمع قرآن سمع البرامج بدأ يسمع أسئلة والناس تسأل عن الصبر وده بدأ يرى ما أن ما فيه نعمة وأن ما فيه فضل ولذلك يعني آه، آه، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده لذلك احنا بنجدد حياة إخواننا بنجدد زيارتنا الآن ومجلس الرحمة الآن وبنقول لإخواننا المشاهدين أنتم بتعيدوا مريض الآن أيضا ويكفي أن الله من ذا الذي يكره أن يكون الله عنده الله أكبر فهو عايش مع الله سبحانه وتعالى هيشقى إزاي اللي عايش في بيت الملك يشقى في رحاب الملك يشقى لا يمكن لا يمكن بإذن الله تبارك وتعالى آه، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا في ميزان حسناته اللهم أمين وأن آه، يعني يجزيه خير الجزاء عن صبره الجميل فالحج محمد لا يشكو ولا يطلب طبيب ولا يطلب طعام ولا يطلب شراب ولا يطلب كذا ولا شيء من حطام الدنيا كما ستتابعون معه إن شاء الله بعد أن ضمر هذا الجسم الجسم اللي كان طويل وجميل وعريض وكذا أصبح الآن لا يتعدى يعني 20 كيلو 18 كيلو بالرأ... كل الجسم بالرأس كلها يعني لك أن تتخيل الجسم ده في إيه وتقول أني إيه يعني اللي بتقول بطني تعبان شوية أصل أنا عندي مش عارف إيه خفت لما شفت التحليل طب ال- ده الجسم بيت- بيتحرك 54 سنة الآن في نفس هذا المجلس كما ترون راضي مرتضي بعد أن عرف أن هذا من عند الله وأن هذه منحة وهو من يومها لا يشقى أبدا ولا يحس بنقص سعيد وراضي ومبسوط أنه عنده عقل معيش به مع الله سبحانه وتعالى من يوم سكرتي ومماتي ومماتي حينما أنتني وروحي تجود أستغيث الطبيب ماذا جرى لي إلى هذا ما كنت منه تحيد الحمد لله رب العالمين حاج محمد أنا عايز حضرتك توجه لي رسالة آه، لأصحاب الأموال اللي مغرور بماله وبيقول أنا لو أصابني أي شيء لو أصابني أي مرض هروح أفخم المستشفيات في دول العالم لأنه معتقد إن, إن, إن, إن, إن ماله هو اللي هيشفيه تقول له إيه
طب بعد إذن الأف- الشاعر وأفاضل المشايخ الكرام نعم بعد إذنكم هقول لكم كل اللي أنتوا عايزينه بس هعلن اعلان بسيط ان انا عندي مشكله هعرضها في البرنامج حاضر احنا تحت أمرك.
لان انا مش هعمل الحوار ده علشان بس الناس تشوفني او عشان يعني فرجة الناس لما- المشاهدين يعني بس هي مشكلة بسيطة جدا وليس تتعلق بأي حاجة في الآخرة هي المشكلة لل... ما تتعلقش بأي حاجة في الحياة هي للآخرة نعم وكما قال الله تعالى الآخرة هي خير وأبقى نعم والدار الآخرة أعدت للمتقين ويعني أنني كل طلبي للآخرة وليس للدنيا عاوز بحاجة ايه يا حاج محمد أبدأ فيها ولا بعد ما اتفضل. قول اللي انت عاوزه يا حاج طب محمد.
هي المشكلة كلها تتعلق بأنني عايز تسريح من الصحة بابناء مكبر عايز تسريح من الصحة بابناء مكبر تسريح من الصحة بابناء مكبر تسريح تسريح الأرض موجودة وليس فيها أي مخالفة والوحدة المحلية بكفر صرناجي وكل المسؤولين حاطين تقريرهم ان ال- الارض في الحيز العمراني المباني كانت بعد ال- 2000 متر آه، بع- بعد المقابر الاول دلوقتي اصبحت المباني ملتحمه للمقابر من ثلاث جهات في مك... في جهه اللي هي القبليه للبلد قبليه للمباني بحريه للمقابر لز- يعني قطعه ارض ريح المقابر حاضر حاضر يا حاج محمد.
حوالي 350 او 400 متر عرضها من المقبرة للمن... للمباني 12 متر بس بأين هي المساحة المحددها القانون عشان يمنع بناء مقابر بالقرب من مساكن المقابر دي أنا مشيت فيه سنة 45 لغاية 53 وأنا بمشي في قلبه في وسط حواض أرض زراعية فدلوقتي مع كثافة السكان والمباني والبتاع أصبحت المباني لحمت للتراب يعني انت انت يا حاج محمد انت حضرتك عاوز آه، قبر فقط عايز يعني عايز مقبره يعني انت مش عايز فلوس ما انتش عايز اي شيء من الدنيا دي مش عايز تتمتع بشيء مش ع- مش عايز تطلب تطلب شقه مش عايز تطلب بيت مش عايز تطلب اي شيء شيء شيء اي شيء اي شيء احنا خدامينك و... و... وكل مشاهدي قناه الرحمه تحت امرك اللي انت عاوزه قوله واحنا ان شاء الله تبارك وتعالى ربنا يجعلنا سبب وننفذه لك ان شاء الله اما مساله المقبره ان شاء الله يعني انا انا بوعد حضرتك باذن الله باذن الله وفضل من الله تبارك وتعالى هتتحقق لك ان شاء الله حاضر ان شاء الله فقول لي بقى حضرتك حاج محمد كده يعني إيه، صاحب المال تقول له صاحب إيه؟
المال اولا يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش فقير ومات فقير صلى الله عليه وسلم اخد ايه يعني علمني لازم نكون اتعلمنا بقى من من حياه الرسول عليه الصلاه والسلام بانه عاش فقير ومات فقير هل حد حصل على منزلته هل حد يعني إيه، نال اللي ناله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين المال فين أصحابه دلوقتي إذا ما كانوا لا يستثمروه في الخير
برحمة الله ويلي ويلي إنما أخذه أليم شديد وما أنا أن أعد ليوم ليوم من رؤى هوله يشيب الوليد
وفضيلة الشيخ محمد حسان باركنا الله فيه وأدام عليه الصحة يا رب وشفاه لنا ذكر ح- مثل بسيط خالص ومثل حي قال إن هو راح لراجل في القاهرة آه، ده استدعاه راح له وقال له يا فضيلة الشيخ أنا كنت آه، يعني معايا 600 مليون دولار فأين عمل من من 600 مليون دولار دول موضوعين في البنوك غير شركاتي وغير إماراتي و... وانا راجع من اسكندريه ده الراجل بتاع القاهره بيقول لي فضيله الشيخ محمد حسان فوانا راجع من القاهره حصلت حادثه بالعربيه آه، زوجتي توفت وانا اصبت ونايم على الفراش زي ما انت شايفني يا فضيله الشيخ محمد فاتمنى من في شخص ياخد ال 600 مليون دولار ويرد لي ايد واحده اهرش بها ظهري ده الكلام ده شخص اللي هو يعني مريض اهو فأين المال بقى نفعه في مرضه؟ أيها المال يعني المال عمل له إيه؟ لو جاب أطباء الدنيا ذكرى لمن له اليوم قلب ولمن ألقى السمع وهو شهيد هو ربنا يعني وضعه في كده لا لا في طبيب يغير آه، يعني امر الله سبحانه وتعالى فالمال لو هو مثلا استصوره في حاجه آه، هو يبني هو ممكن ياخده معاه الاخيره ياخده العمل عمل لا يعمله لو عمل له عمل صالح هيلاقيه قدامه اكوام وكما قال برضو آه، علماء كلات الرحمة آه، قناطير مقنطرة من ال- من الذهب والفضة يعني هي القناطير المقنطرة دي ناخدها معانا لو هي احنا استثمرناها في عمل خير على الدنيا هتبقى قدامنا في الآخرة قناطير مقن- مقنطرة آي من ال- من اللؤلؤ والمرجان اللي هو اللي هو نعيم الله في الجنة نعم بس مطلق ومرجان على الدنيا او نعيم نعيم الدنيا نعيم الاخره هو في الجنه فيا ريت كل ما من صاحب مال يعرف ان هو مهما كون من مال ومهما حوش ومهما كان في صحه آه، خلقنا بالتراب ونعود الى التراب أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر وأين المدل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر
المغرور بالمال يا شيخ مقدام ماذا تقول له؟
والله أقول له تذكر أنك من تراب ثم من نطفة ثم علقة ثم مضغة وأن هذا التراب سيعود مرة ثانية وأن هذا المال عرض زائل كهذه الدنيا ويعني أنك مختبر في هذا المال أنت مبتلى بهذا المال ابتلاء كبير وعظيم جدا جدا من أشد أنواع الابتلاءات الابتلاء بالمال لأن صاحبه قد يضحك عليه الشيطان أو تضحك عليه نفسه ويقول إن ده فضل من الله علي أنا أستحق ونحن نقول لا لم ينل لم ينل أي عبد من عباد الله شيء باستحقاق لا مال ولا صحة ولا ولد ولا ولا اي شيء كل ما ناله اي عبد من عبد ناله بفضل ربه ولذلك سيدنا سليمان اغنى رجل خلقه الله عز وجل ملك الدنيا كلها انس وجن وطير وف- الله اكبر ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي تعامل مع المال وهذه المعامله هي السليمه فقط وما عداها باطل قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر أما القارونية التي تتسلل فينا للأسف الشديد أوتيته على علم عندي يروح الواحد عامل لك كده هنا مخ عندي إدارة ده أنا واخد مش عارف إيه دورات تدريبية في الجامعة الأمريكية ووديت عند كذا إحنا نسبة من كذا ولا يقول الله في كلامه لا يذكر الله في كلامه فالناس بين اتجاه سليماني واتجاه قاروني القارونية المتسللة الآن دي خطيرة جدا جدا أنا شايف نفسه صاحب فضل وعمل شيء أي صاحب مال لو رأى لنفسه فضل في ماله لحظة انتهى ويؤذن بالخسف فخسفنا إن القارونية تسللت لقلبه فخسفنا به وبداره الأرض أما السليمانية إن صح التعبير أوتيته على علم عندي وذي ذو القرنين أيضا عندما قال هذا رحمة من ربي وعندما قال ما مكني فيه ربي خير شوف ملك الدنيا قال ما مكني فيه ربي خير ولما بنى السد وعمل ده كله ماشي عملتكم ورحمتكم قال هذا رحمة من ربي فنشهل نفسه تماما دي نقطة مهمة جدا والذي يفرق بين القارون قارون في ماله أو سليمان في ملكه ش- واحد من اثنين الأولى من تعامل مع ماله على أنه مستخلف غفير عبد جاءه هذا بفضل وهذا له علامة أن يتعامل مع المال وفق مراد الملك من نفذ في ماله ما أراد الملك فهو مستخلف يعلن الاستخلاف أما من نفذ في ماله وأدار ماله وفق مراده وهواه فهو قارون ولن يقول هذا من فضل ربي فالفرق بين الاثنين ان ده بيقول أنا هذا من فضل ربي وينظر ماذا يريد منه صاحب المال انا امين خزنه بس والاخر يقول انا صاحب المال ولذلك يعني والعياذ بالله كما نرى ياتي بالكذا اذا نرى واحد يعمل فرح لبنته يحجز قاعه بمليون ويجيب راقصات ويجيب خمور ويجيب ماله يقول لك فيها ايه مالنا احنا سارقينه ونسي انه سيسال من اين اكتسب وفيما انفق تخيل يا اخي يا صاحب المال لما تقول انفقت على والعياذ بالله كذا أنفقت على الحرام كيف ستجيب على الله انظر إلى المحتاجين انظر إلى المرضى انظر إلى الصابرين انظر إلى قسم الحريق في المستشفيات انظر إلى أصحاب السيول انظر إلى إخوانك اللي هدمت بيوتهم انظر المال جاء ل- ليس لإسعادك وحدك إنما جاء لإسعاد الناس وفي الحديث القدسي إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أي مال يستخدم عن هذين ال- ال- الشيئين كما حدد الحديث إنا أنزلنا المال وشوف أنزلنا من من عند الله لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كيف نستخدم المال لإقام الصلاة ولإيتاء الزكاة ولرفعة الناس ولإسعاد الآخرين ليست السعادة أن أرى السعادة في عيني أنا فقط من نفسي ولنفسي إنما عندما أراها في عيون الآخرين ولو بشيء من عندي فهذه نعمة السعادة فنسأل الله أن يعين أصحاب الأموال على استخدامها واستثمارها للدار الآخرة والكل سيفنى وأحب أن أختم كلامي بأن الإنسان منا جملة اسمية مبتدأ وخبر فمن صح مبتدأه صح خبره ومن فسد مبتدأه فسد خبره آدي سيدنا سليمان صح المبتدأ فكان الأثر صح الخبر عليه السلام عليه السلام عليه السلام وهذا قارون عليه اللعنة أهو فسد المبتدأ ففسد الخبر عليه اللعنة عليه اللعنة واجعل آخر كلمة واجعل لنفسك أثرا طيبا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وهذا ما يسمونه عمق العمر وما يسمونه عرض العمر الله عز وجل تحكم في طول العمر وترك لنا العرض والعمق الله أكبر فعمق طول عرض هم خمسين سنة آه ولكن ممكن يكونوا قد ألف سنة عندنا ليه لأنه فيهم عمق وفيهم عرض كبير جدا جدا جدا في عملك وفي جهدك وفي إتقانك وفي إخلاصك لله رب العالمين أسأل الله أن يسخرنا وما نملك لعبوديته اللهم أمين بارك الله فيكم جميعا حاج محمد آه، بقالك 54 سنة دايم بالنومة دي صح؟ 54 سنة قول لي يعني برضو يا حاج محمد كده يعني انت شعورك وانت نايم النومة دي شعورك ايه واحساسك ايه
اللهم صل على سيدنا محمد أحبائي في الله إخواني المشاهدين في كل مكان قبل ما أجاوب على سؤال فضيلة الشيخ أنا دلوقتي آه، عرقت عنوان مشكلة بسيطة عندي وقناة الرحمة برضو ع- صورتها قبل كده يعني لم أقصد من هذا الحوار إني أفرج الناس عليا مثلا أو أوري شخصيتي للناس هي مشكلة قانونية وأنا طالبها ده سبب الحوار أما بقى بالنسبة لسؤال فضيلة الشيخ آه، يعني إنني آه، أقول إيه اتعلمت كتير أهو والصبر علمني حاجات كتير و... و... وكل ما بطلبه من الله بينوله لي الحمد لله فبس أنا دلوقتي بعرف السادة المشاهدين إن أنا ليس عامل مش عامل الحوار ده مخصوص للشهرة أو لأن الناس تشوفني آه، هو ربنا شاء أعلم من كل من, ك... عن... من أي مخلوق يعني وعلم الله هو أكبر آه، رصيد عندي وتعلمت يعني الصبر ده هو عرفني إن نعم نعم ربنا كبيرة أوي أوي وكما قال فضيلة الشيخ المقدام إن لا مال الدنيا هناخده معانا ولا ولا صحة هناخدها معانا القبر ولا حاجة أبدا غير ما لا- قال الله تعالى لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فهو لا يعني نعمة ربنا علينا إننا نعرف فضائل الله بأمرنا نعمل إيه وأمرنا ما نعملش إيه فالحمد لله يعني أنا فترة مرضي علمتني كتير قوي اتعلمت ايه؟
اتعلمت اولا ان انا لتفرغي ليه موريش حاجه وزي ما قلت لأف- لفضيلتكم كده بقى ان الراديو سمعت على الاخبار انا شايف العالم باجمعه والناس زمان كده من خلال الاخبار ومن خلال البرامج الدينيه وال... وكل البرامج اللي بشاهدها مش الدينيه بس بس انا عايز حضرتك تقول لي اتعلمت ايه برضو من المرض؟ اتعلمت اتعلمت من المرض بقى ايه احلى من الصبر بقى ما الصبر اتعودت بقى يعمل لي اي ازمه في حياتي اي مشكله يوميه اي آه، ارجع للصبر ثلاثة من أعزنا عندي أختي اللي كانت قاعدة تخدمني بقالها 50 سنة إيه راحت عملت عمرة في 2007 وجت قعدت معايا يومين اتنين متوفى دي بقى كانت حاجة مسألة محتاجة يعني لولاني بقى ربنا يعني أنعم عليها بنعمة الصبر ونعمة الصبر. بعدها اخويا الكبير بعدها ابن اختي الكبير برضه كلهم ثلاث اشهر ثمان اشهر بين بعض ثمان شهور فدي كانت آه، صدمه طبعا لو واحد ممكن ما كنتش اتحملها ولا الا اني اتعلمتها من خلال الصبر والصبر على الش- على الشدائد والحمد لله ربنا يجعلنا من الصابرين مين بيجي لك يا حاج محمد؟
آه، بيجي لي جيرانك انا عايز اعرف اه ده دي بقى مسألة معلش اسمح لي كلمة واحدة يعني معايا في البيت آه، مرات أخويا ومرات ابنه دول لو ندهت عليهم وهم لا مؤاخذة في ايدهم الطبيخ او بياكلوا بيقوموا يسيبوا الاكل ويجوا لي بس انا يعني ما ذكرت له نقطة يعني نقط بسيطة ممكن يكونوا فوق على السطوح بيخبزهم ممكن يكونوا مثلا في السوق وانا عطشت آه، لما بلاقي حد في الشارع برضه ده شارعني منهم آه، اي حد في البلد عليه قلت يا فلانه هي واللي وراها بيدخلوا لي محدش متاخر عني صحيح يعني يعني محدش مقصر يا حاج محمد محدش مقصر انا عايز اقول لك بتستشعر بايه وانت قريب من- من ربنا سبحانه وتعالى نعم.
وانت نايم النومه دي
ان الله مع الصابرين مم.
ويعني ربنا معايا في كل وقت بيعديني من ازمات كده كبيره قوي برضه والدنيا دلوقتي بقت مشاغل ورخمت الصغار انا كان اول اوضتي دي تبقى مليانه ناس من شباب البلد ومن قرايبي وولاد اختي وولاد اخويي ويبقوا قاعدين معايا ويقولوا لهم افتحوا على القناه الفلانيه عن- افتح لي على الراديو على المحطه الفلانيه فدلوقتي بقى العيل اللي عنده 10 سنين اصبح وراه مسؤوليه ما ما- اللي بيدخل عليا دلوقتي قليل قليل بالنسبه لايه لل- لظروف الحياه بس اللي في البيت معايا موجودين في البيت انا على اي حد بيسيب اللي في ايده يعني ويجيلي الدنيا بتلهي الناس يا حاج محمد نعم الدنيا بتلهي الناس اه هي الدنيا تلاهي طب تقول لهم ايه تقول اقول لهم إيه؟
بقى لا لهو الدنيا يغني عن الاخره مم.
لهو الدنيا مش هيغني عن الاخره طب افتكروا الناس اللي- الاخره اه الناس اللي اللي- افتكروا الأخيرة أهم من هي الدنيا مشاغل اه بس في النهاية كل واحد بيبات آخر النهار متعش وحامد ربنا اه فمهما جبنا كتير جبنا شوية آه، معايا ما معيش آخر النهار اللي ما معهوش بيتع- بيبات متعشي واللي معاه بيبات متعشي يفرق بقى إن ده بقى بيقعد في فندق وياكل وده بيقعد في في, في مطعم وياكل آه، لقمة بجنيه ولا باتنين وفي النهاية اتعشى وحمد ربنا مم.
فما سناه الدنيا دي مش هتنفعنا بحاجة في الأخيرة اللي مغرور بصحته تقول له ايه نعم اللي مغرور بصحته بقوته اه والله بقى النعمة إيه؟ الصحة دي نعمة من عند ربنا آه.
ولما نست... نست... ما نعتمدش عليها في الشر استغلناها في الخير وفي مساعدة الضعيف أنا عنده صحة آه، و- وواحد ما عندوش ممكن آخد إيده ممكن أسيبه بيعمل عمل مش قادر على أساعده فيه ممكن لو جبته عندي يعمل شغلانة ليا عشان معايا فلوس وعنده صحة و... وبشتغل بفلوسي ممكن أرحمه ما ما أكلش عرق أو ما تعبوش فيعني الصحة مش هتدوم ده جميل ربنا يبارك في عمرك يا حاج محمد ده انت شاهد على العصر وشاهد على التاريخ يعني ما شاء الله تبارك وتعالى انا عايز اقول لك يا حاج محمد وجه لي كده رساله في النهايه يعني بتستشعر بايه لما بتقول الحمد لله رب العالمين وبتقول الشكر لك يا رب وراضي بقضائك يا رب
دي أنا هي الجمل المقتنع عندي اللي أصبح الصبح أست- أستفتح ربنا به الحمد لله لو أنا بايت ما عنديش عشي مثلا ده بالفرض اه
أصبح الصبح ألاقي فطاري قدامي الله اكبر كده لما أصبح الصبح أقول وحقيقي دي بقى ب- ب- يعني بطبقها لما أصبح أول ما أنعس- ما أصحى من النعاس أقول أصبحنا وأصبح الملك لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا آه.
شريك له واقول آه، يعني بسمع اقول الجمله دي لازم في اليوم ده ربنا يبعت لي ريق الله أكبر.
لازم اي ريق انا حد جاي باي ريق فيعني ما فيش احسن من ايه اصبحنا واصبح الملك لله و... وتوكلنا على الله دي اول حاجه عطيتك كده الناس ترزق وتبقى إيه كل كل يوم مش نصبح نفكر مثلا في في مشاكل الدنيا و... لا نصبح نفكر في الخير تمام يعني ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس الغنى مش غنى الفلوس يا عم الشيخ مجدان ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس نعم ده حقيقة فعلا يعني قد يملك إنسان صحة ف- ويملك مال وأولاد وفقير جدا محتاج ومزنوق وعنده مثلا ملايين ويحكم عليه بالسجن سبحان الله العظيم وقد لا يملك إنسان لا صحة ولا مال ولا ولد ولا شيء وهو عم محمد حاسس بيقول الحمد لله والتاني ما يعرفش كلمة الحمد لله أصلا يقول لك نحمد ربنا على إيه والعياذ بالله وعنده كل هذه الأرقام وكل هذه العمارات وكل هذه الفلل وكل ده وساخط وعاصي لله عز وجل وفعلا من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها افرض نقصت أشياء من دي يبقى نقص في الدنيا إذا رضي استكمل كل سعادة بإذن الله تبارك وتعالى الغنى فعلا هو غنى النفس والقناعة هي أسمى كنز للغنى والذي لا يمكن لا يمكن أن يغتني أبدا من لم يقنع علق لنا بقى الحاج محمد في النادي نعم والله يعني الحاج محمد آية من آيات الله حتى أنا كاتب تليفونه معايا آية من الآيات آه، السن طبعا 72 عام الآن أو 73 عام آه، منهم 54 عام نوم على السرير فقط يعني أنا أقول لنا يعني نتقي الله أي أيوة والله الإنسان من لما يجيله صداع يعني ضجة في البيت كبيرة بابا عنده صداع بابا بيكح اصل عنده كذا عنده دور برد كبير ومش عارف ايه اصل بنت رجلها بتقول اصل بتلحر رجلها شويه ومش عارف إيه. يعني كيف نقابل الابتلاءات بالحمد والشكر والتوكل والرضا لما نسال عم محمد اكله ايه شربه ايه ومحطه ايه متع الدنيا في حياته طب لما يكون انسان عنده الغساله في المتراتك والمش عارف ايه الايه والفلل والسجاجيد وال- وحاسس بالنقص ده انسان بيتقي الله إلى متى سنحس بالنقص نداء خاص للشباب نداء للي بيتزوجوا نداء ل- ل- ل- لرجال الأعمال نداء للمترفين طرف زائد هدئ هدئ شوية هدئ شوية آه، وارضى وانظر للمحتاجين فعلا قد ينفق إنسان ملايين في أشياء والله ما يستخدمها ما تستخدم أنا أرى أبراج أعلم أبراج فارغة كما هي وفلل تكلفت الفيلا 10 مليون 54 عام على فراش المرض يعني مش صداع ولا عملية زايدة ولا شوية ارتفاع درجة درجة حرارة ولا مغص كلوي ولا ده موضوع كبير جسم كامل ضمر وانتهى ليس فيه إلا هذا الصوت الذي نراه وهذا العقل المحفوظ الذي وهذا اللسان الذي يتكلم الله أكبر نعم بارك الله فيك احنا في النهاية مشاهدينا الكرام آه، يعني ما نقدرش نتكلم إلا أن نقول ولا يسعنا إلا أن نقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين احنا كان هذه الحلقة حلقة اليوم حلقة طبيعية جدا مشاهدينا الكرام حلقة ما فيش فيها تكلف وده ف- بفضل الله تبارك وتعالى مش موجود معانا دائما في برنامج مجلس الرحمة بفضل الله آه، بالطبيعة حتى نصل إلى آه، يعني ما نريد احنا بنوصل رسالة من خلال الحاج محمد زي الشيخ مقدام ما قال 54 سنة نايم على السرير المشاهدين الكرام ما هوش عايز أي شيء ده هو عاوز مقبرة اللي بيطلبه من الدنيا مقبرة لا عايز مال ولا عايز سرير ولا عايز شقة ولا عايز أي شيء اللي بيطلبه فقط اللي هو بيقول أنا عاوز مقبرة وإن شاء الله يتحقق ذلك بإذن الله تبارك وتعالى إحنا في النهاية مشاهدينا الكرام ب- ب- ب- يعني بنتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ مقدام الحضري والشكر للحاج محمد شكرا جزيلا حاج محمد في النهاية مشاهدينا الكرام نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين في السراء والعافية ارجع لربك سبحانه عد إلى الله تبارك وتعالى ينادي عليك ويقول لك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة مشاهدين الكرام كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة وحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبشر بخير فإن الفارج الرضو الياس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسنا فإن الكافي الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعنا فإن الصانع الله